الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين
في هذا اليوم المبارك من أسبوع الآلام وبعد أن دخل الرب يسوع إلى أورشليم منتصرا كملك خرج ليبيت في بيت عنيا ترك أورشليم لم يكن له هناك مكان يبيت فيه ولكن ذهب إلى بيت عنيا حيث بيت الألم وكان في الصباح ي- يذهب إلى الهيكل قراءات هذا اليوم الكنيسة تقدمها لنا في قراءاتها أمران صنعهما الرب يسوع في هذا اليوم هما تطهير الهيكل ولعن شجرة التين هنجد أن هذه موجودة في قراءات الصباح في الساعات النهارية الساعة الأولى الساعة الثالثة والسادسة تسعة هنجد أنه أمرين عملهم الرب يسوع في هذا اليوم تطهير الهيكل ولعن شجرة التين وهما في الحقيقة عملان متكاملان يحملان معنى واحدا وهو هدم الرب يسوع للحرفية القاتلة التي تمس الإنسان القديم لكيما يقيم هيكلا جديدا أساسه العمل الروحي العميق والمتجدد عشان كده نجد أن الكنيسة كرست كل قراءاتها في الصباح عن هذا الموضوع شجرة التين في المفهوم الإنجيلي ترمز إلى إسرائيل ودي بنجدها في أماكن مخ- مختلفة مثلا نجدها في أرمية 8 13 ونجدها في هوشع 9 10 وفي يوئيل 1 7 وفي حسقيال 17 24 وفي ميخا 7 1 لكن هذه الشجرة الإسرائيل رفضت مسيحها المخلص وسقطت تحت لعنة الجحود هذه اللعنة لم تحل بها سريعا إنما كانت ثمرة جحود طويلة منذ نشأتها وده بيلخصه لنا أشعيا النبي في الأصحاح الواحد أو الأصحاح واحد من عدد اتنين بيقول اسمعي أيتها السماوات اصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم أشعية لخص جحود بني إسرائيل منذ نشأتهم حتى مجيء المخلص عشان كده هنجد ان القراءات بدأت في اسبوع في الباكر بإعلان الله كخالق للعالم هنجد في نبوات باكر من تكوين من سفر التكوين فإن كانت شجرة التين يبست إنما هي شجرة من عمل يدي الخالق الذي يحبها ويعتز بها ولا يشتهي سوى خلاصه طب ايه سر يبوستها لماذا يبست ولماذا لعنها الرب يسوع لانها اصرت على الجحود وحرمان نفسها عن الله مصدر حياتها لكن الكنيسه ترفع قلوبنا دائما نحو المخلص بكونه الخالق ومجدد طبيعتنا عشان كده دايما بتقول فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس ويقول كده الرب يسوع جئت لتكون لهم حياه وليكن لهم افضل ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم هو واقف على الباب يقرع من فتح له يدخل ويتعشى معه وهو معه عشان كده في سفر النشيد العروس بتقول له ايه ب- ب- بينادي العروس يقول لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي امطلق من الطل وقصصي من ندى الليل اتأخرت وقعدت تقول له خلعت لس- لباسي فكيف ألبسهما غسلت رجلي فكيف أخس وبعد كده قامت تفتح الباب متأخرة لكن قالت فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر مرات كتيرة بنترك ربنا واقف على الباب نجحد عمله ولا نفتح له لكي ما نسمع صوته ممكن واحد يسأل بيقول لي يا رب أنت خلقت الشجرة وأنت خالق الشجر والزرع لماذا تلحنها عشان كده بتيجي الإجابة في نفس قراءات هذا اليوم من أشعية خمسة في نبوات الساعة السادسة يقول إيه ويل للقائلين للخير شرا وللشر خيرا الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما القائلين عن الحلو مرا والمر حلوا رياء ونفاق وعشان كده تاني الكنيسة في نبوات الساعة السادسة بتقدمنا من سفر الخروج كيف خلط بين عبادة الله والعجل الذهبي ربنا قال له انزل يا موسى شعبك ابتدى يعبد العجل الذهبي وقالوا هذه هي آلهتك التي أخرجتك من مصر عشان كده ايليا بيقول الى متى تعرجون بين الفرقتين ان كان الله هو الله فاعبدوه وان كان البعل هو الله فاتبعوه لا احد يقدر ان يخدم سيدين اما الله او المال او المال او العمل عشان كده في سفر الرؤيا بيقول له يا ليتك كنت باردا او حارا لان البارد ممكن يكون حار والحار ممكن يبرد لكنك فاتر فمزمعا ان اتقيأك من فمي عشان كده عن الرياء ده والناس المنافقين والمرائين واللي تسبقوا واللي سبقوا اللي عنهم الرب في ش... في ممثلة في شجرة التين نجد ان يهوذا الرسول في رسالته في عدد 12 يقول ايه هم غيوم بلا ماء تحملها الرياح اشجار خريفيه بلا ثمر ميته مضاعفه مقتلعه يبقى اول سبب كان من سبب الجحود سبب اللعنه هو الجحود والسبب الثاني هو الرياء طيب يا ربي وايه تاني قال سر اللعنه هو فقدان الحكمه وبرضه دي بنجدها من القراءات الكنيسه في هذا اليوم الكنيسه بتوجه انظارنا الى ضروره اقتناء الحكمه فنجد في نبوات يشوع ابن سراخ وبنجد اشعياء خمسه برضه وبنجد في حكمة سليمان ونجد في الأمثال كل دي من الأسفار المليئة على الحكمة والكنيسة بتقول لي اقتني الحكمة عشان كده في نبوات في نبوات الساعة في أمس في في حكمة سليمان بيقول الحكمة لا تدخل في نفس شريره ولا تحل في جسم خاطئ عشان كده الكنيسة النهاردة بتوجه أنظارنا إلى أن اقتناء الحكمة حتى لا نصاب باللعنة أو اليبوسة الحاجة التالتة هنجد أن الرب يسوع نطق بالحكم ولعن السينة فصارت تحت اللعنة ونجد أن هذا العمل فريد في حياة الرب يسوع لم نجده قاسيا أبدا ولم نجده يلعن أحد حتى لما راح عاوز يخش السامرة ورفضوا يقبلوه يعقوب ويوحنا أولاد زبدي قالوا له اطلب نار من السماء لكي ما تحرق المدينة انتهرهما وقال لهم من أي روح أنتما ابن الإنسان جاء ليخلص ما قد هلك وعشان كده ضرب لهم برضو مثل السامر الصالح اللي تحنن على الجريح على المتروك بين الحياة والموت اللي تركوا الر- ال- الكاهن واللي تركوا اللاوي لأنه مملوءا رحمة حتى لما نقرا النهارده في ال- في قراءات المساء قالوا له هيرودس اطلع من المدينة هيرودس عايز يقتلك قال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب ينبغي لي أن أقوم اليوم أقيم اليوم وغدا وفي اليوم التالي أذهب أنا هقعد لأني قلبي مملوء رحمة عشان كده هنجد أن الرب يسوع لعن التينة زي ما قلنا في جحود وفي رياء وفي عدم اقتناء الحكمة طبعا الشجرة التين بتمثل كل واحد فينا لكن في حاجة تانية برضه شجرة التين ظهرت في أيام آدم وحواء عندما أخطأوا يقول خاطوا لأنفسهم أوراق تين لكن أوراق التين دي بت بت بتمثل إيه؟ المظاهر الخارجية ورق التين يجف مهما خيطوه مع بعض وربطوه لكن يجف ويقع بتمثل حياة المظهرية والحياة التي نتيجة عن المظاهر الخارجية في مرات كثيرة نحن نتظاهر بمظاهر خارجية بندعي التدين وندعي القداسة ولكن ليست لنا حياة خاصة مع الرب يسوع لنا صورة التقوى ولكن ننكر قوتها وده اللي سمعناه دلوقتي في الساعة التاسعة من ليلة الثلاثاء بيقول تسهر- تطهرون خارج الكأس والصحفة بيتكلم الفريسيين يا مرائين داخلها داخلها ايه مملوء اختطافا وخبثا ومرة يقول لهم قبور مبيضة من الخارج أما الداخل فمملوء نتن ويجي مرة تانية يقول لهم تعشرون النعنع والشبس والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان حياة خالية للرب يسوع حياة كلها مظاهر ليس لها العمق الروحي يجي بعد كده وهو ماشي يقول لك جاء الرب يسوع وراح لشجرة التين جعت لإيه يا رب؟ قال جعت لثماركم جئت لأطلب ثمرا عايز يا رب تلاقي شجرة التين أوراق وأوراق عريضة وأوراقها كتيرة وجذابة وخضرة وكل شيء لكن يا رب ما فيهاش ثمر ربنا يسوع ادانا مثل في بر- في س- في انجيل معلمنا لوقا صاحب الكرم بيقول للكرام لشجره التين هوذا ثلاثه سنين ثلاثه سنين اطلب ثمرا ولم اجد فيها لماذا تبطل الارض اقلعها لكن الكرام في محبته يقول له اتركها هذه السنه برضه ننقب حولها والا فيما بعد ان لم تاتي بثمر اقطع عشان كده معلمنا بولس بيقول لا تستهين بلطف الله وطول اناته انما لطفه وطول اناته يقتادنا للتوبه وضرب الرب يسوع لهم مثل الكرامين برضه في نبوات النهارده في أشعية خمسة بيتكلم على منظر جميل بيقول لأنشدن بيتكلم عن لحبيبي نشيدة محبي لكرمه منظر جميل جدا ربنا بيتكلم فيه عن الكرم بتاعه في سفر أشعية بيقول كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة نقبه ونقى حجارته نظفه يعني من كل العبادات الوثنية الحجارة اللي كانت اللي تعطل عمله غرسه كرم سورق من أحسن أنواع الكرم وبنى برجا في وسطه عشان يراقب ويشوف الكرم ونقر فيه معصرة فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا يا رب قال أنا زرعت الكرم ده عشان عصيره يبقى عصير محبة عصير الحب عصير الكرم أنا سأعصر في المعصرة لكي ما كل إنسان يشرب يجد حياة عشان كده بنقول ربنا بيقول لهم الآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه طب هتعمل ايه يا رب قال سوف انزع سياجه فيصير للرعي اهدم جدار جدرانه فتصير للدوس اجعله خرابا لا يقضب ولا ينق فيطلع شوك وحسن واوصي الغيم ان لا يمطر عليه مطرا ويجي زي ما سمعنا في أنا- في انجيل المساء ساعه ذنبه قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا يجي يقول لهم كده في برضه في أشعية لماذا لي كثرة ذبائحكم وتقدماتكم قال لهم نفسي كرهتها حين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم إن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم مليانة دما ويجي يقول أصوم مثل هذا أقبله في يوم من الأيام بني إسرائيل آسف اليهود نذروا صوما ليقتلوا القديس بولس الرسول يا رب أنا جعان قال لكي ما أرى ثمرا في الحياة عشان كده ربنا قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني وأنا النهاردة بقى في محل شجرة التين وأقول له يا رب بسأل نفسي هل يا رب عبادتي هي حسب وصاياك هي كيف أم كم هل يا رب عبادتي فيها عنصر الحب هل يا رب أنا بعبد بحرف الناموس أم في حرية مجد أولاد الله الرب يسوع لا تهمه المواهب ولكن يطلب ثمرا معلمنا بولس الرسول بيتكلم في كورنثوس بيقول لهم أريكم طريقا أفضل إيه يا معلمنا بولس المحبة ويفرض إصحاحا كاملا عن المحبة في رسالته الأولى علشان كده القديس بولس بينذرنا في روميا في اصحاح 11 بيقول ان كان الله لم يشفق على الاغصان الطبيعيه فلعله لا يشفق علينا ايضا هوذا لطف الله وصرامته اما الصرامه فعلى الذين سقطوا اما اللطف فان ثبت في اللطف واللطف هو ثمرة من ثمار الروح القدس زي المحبة عشان كده القديس أغسطينوس بيقول كده أي شيء يجوع إليه الرب يسوع أو يعطش سوى أن نقدم له ثمرا مفرحا للسماء نقدم له دموع التوبة كما قدمتها المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي وحينئذ اسمع صوته المفرح حولي عينيك عني لانهما غلبتاني وتيجي قراءات كل المساء النهارده الرب يسوع يدعو الكنيسة تدعونا لليقظة والسهر عشان كده تقول لئلا يأتي, يأتي بغتة فيجدكم نياما يا رب نريد أن نثمر ونعطي ثمارا ليست يا رب ثلاثون وستون بقى فقط بل مئة تعال يا رب خلصنا من أي جحود وخلصنا من الرياء خلصنا من فقدان الحكمة فخلصنا من المزهرية تعالى اقطف انت الثمر بيدك لك كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين